أهلا بيكم في برنامج شاهد عيان قصة النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس وبالتحديد في الإنجيل بحسب متى البشير والإصحاح 16 والآيات من 13 ل 22 والإصحاح 17 والآيات من 1 ل 13 وكمان في إصحاح 18 والآيات من 1 ل 6 شاهد عيان النهاردة هو بطرس الرسول سماه بعض الناس الصياد الكبير تعالوا نسمع لبطرس وهو بيحكي لنا عن ثلاث أحداث بتكشف قد إيه كان صبر الرب يسوع على أقرب أتباعه وحبه غير المشروط ليهم
أنا اسمي بطرس أنا واحد من التلاميذ ال 12 اللي اختارهم يسوع عشان يكونوا أقرب أتباعه ولحد دلوقتي أنا مش عارف هو شاف إيه كويس فيا عشان يديني الشرف العظيم والامتياز الكبير ده أغلب الوقت كنت بفشل إني أفهم المعنى الحقيقي اللي ورا تعاليم يسوع لكن بالرغم من بطء فهمي لكنه كان بيحاول بمنتهى الصبر إنه يوصل رسالته ليا وفي كل مرة كنت بحسب إني فهمت اللي بيقوله لينا وبكتشف عدم فهمي أكتر من المرة اللي قبلها في كل مكان كنا بنروحه كان بيتجمع حوالينا عدد كبير من الجماهير عشان يشوفوه ويسمعوه ويستقبلوا لمسته الشافية أنا شفته لأكتر من سنتين وهو بيدي نفسه بكل تفاني للمرضى للعرج للعمي والفقراء والمحتاجين عاوز أقول لكم الأول عن اللي حصل بعد أيام من زيارتنا لمدينة قيصرية في لوبس ودي كانت من المرات النادرة اللي كنا فيها لوحدنا مع يسوع كان أخدنا لجبل في شمال بحر الجليل بعيد عن الجموع عشان يعلمنا إحنا تلاميذه ال 12 لوحدنا كان دايما بيستغل وقت تجمعنا كلنا عشان ناكل ويشرح لنا تعاليمه بطريقة أوضح الله ايه الريحة دي انت بتطبخ ايه يا اندراوس ازيك يا بطرس دي بقى يا سيدي شوية لحمة باعتهم واحد من اللي يسوع شفاهم اهي خلاص قربت تستوي
مش هاين عليا صح يسوع لكنه برضه محتاج ياكل زي ما هو محتاج للراحة يا سيد اندراوس جهز لينا غدا انما ايه انا بقول تيجي تاكل معانا وبعدين ترتاح على مهلك عندك حق يا بطرس أنا جعان جدا ريحة الأكل بتقول إنه فعلا لذيذ تسلم إيديك يا أندراوس أنت بتعرف تعمل أحسن حاجة بأقل الإمكانيات يا أبانا بنشكرك علشان الأكل اللي بعته لنا وبشكرك لأجل خادمك أندراوس واطلب منك يا أبانا تتمم ملكوتك برجالتك دول اللي أنت اديتهم لي آمين كويس ان احنا نبعد شوية عن الناس وزحمتهم انا حاسس ان عدد المحتاجين ما بينتهيش وانت يا رب بتديلهم الكتير أنا جيت عشان أطلب وأخلص كل اللي هلكه علشان أنادي للمأسورين بالإطلاق والحرية علشان أبشر المساكين وأشفي أصحاب القلوب المكسورة أنتوا بتقعدوا أكتر بين الناس وبتسمعوا كلامهم يا ترى الناس بيقولوا أنا مين؟
في ناس بتقول انك يوحنا المعمدان وانا سمعت ناس بيقولوا انك اكيد ايليا وفي ناس بتقول انك ارمية او واحد من الانبياء وأنتوا أنتوا بتقولوا مين أنا؟
انت هو المسيح ابن الله الحي يا بختك يا سمعان يا ابن يونا مش لحم ودم ولا بشر اللي أعلن لك الكلام ده لكن أبويا اللي في السماء هو اللي أعلنه لك وأنا بقول لك أنت بطرس يعني صخرة وعلى الصخرة دي أنا هبني كنيستي وأبواب الجحيم مش هتقوى عليها قريب هنروح لأورشليم علشان نحتفل بالفصح لكن خلوا بالكم ما تقولوش لحد إن أنا المسيح أبويا السماوي هيعلن ده في وقته انت انت متاكد انه لازم نروح اورشليم انا سمعت الناس بيتكلموا على ان رئيس الكهنه بيعمل مؤامره مع ناس عشان يقتلوك متهيألي إن مش لازم نروح أورشليم عشان نحتفل بالفصح السنة دي أندراوس اسمعوني كلكم أنا لازم أروح أورشليم أنا عارف إن الكلام اللي قلته صحيح لكن لازم أتألم من الشيوخ من رئيس الكهنة وحتى من معلمي الناموس واتقتل لكن في اليوم الثالث هقوم لا طبعا مش ممكن يا رب مش ممكن ده يحصل ابدا انا مش هسمح ان ده يحصل ابعد عني يا شيطان انت عصرة ليا انت ما بتهتمش بأفكار الله لكن بأفكار الناس
كانت كلمات يسوع كانها سيف في قلبي كان لسه مباركني عشان اعلاني ان هو المسيح وبعدها يقول لي يا شيطان كان فكري مشوش محبط ايوه كمان كنت مكسوف من عدم فهمي حاولت ابعد شويه واستخبى لكن يسوع كان عارف بالمي وانتهز الفرصه عشان يشرح لنا ويفهمنا المعنى الحقيقي للايمان والعباده ولمهمته على الارض
جه الوقت اللي لازم تفهموا ليه الآب بعتني وإيه معنى إنكم تبقوا تلاميذ ليا لو حد عايز يبقى تلميذ ليا لازم ينكر نفسه ويشيل صليبه ويتبعني اللي عاوز يخلص نفسه يهلكها واللي عاوز يهلك نفسه علشاني بيلاقيها فكروا في الكلام ده كويس هيكسب ايه الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه يا رب احنا سيبنا كل حاجه وتبعناك انا لازم اعترف لك انه يمكن انا مش فاهم كل حاجه لكني واثق فيك ما كانش عندي أي شك في إن يسوع الناصري اللي اتولد من مريم العذراء هو ابن الله مخلص العالم اللي كنا احنا اليهود بنسميه المسيح أنا شفته وهو بيعمل معجزات ما تتعدش وسمعت لتعليمه عن المحبة والسلام والرجاء وفهمت إنه مش ممكن أي إنسان عادي يعمل اللي كان يسوع بيعمله أو إنه يتكلم بتعليمه من غير ما يكون له قوة من الله ولكن فشل عقل البشر الضعيف في فهم عمق تعاليمه لكن ببطء قدر عقل الصياد البسيط انه يفهم ان يسوع مخلص العالم جه علشان يكون قربان وذبيحة عن خطايانا مش ملك أرضي زي ما علمونا في المجمع وبعد ست أيام بس من اعترافي العلني وسقطتي وقوعي أخد يسوع تلاتة مننا بعيد عن باقي التلاميذ اختارني يسوع أنا ويعقوب ويوحنا وطلعنا على قمة جبل عالي ممكن نبطئ السرعة شوية أنا راجل صياد مش متعود على تسلق الجبال انا ما شفتش الميل ده قبل كده انت جيت الجبل ده قبل كده يا بطرس بقول لك مش قادر أطلع طبعا دي أول مرة يا يوحنا وممكن تبقى الأخيرة لو ما هديتوش سرعتكم دي بص يا يعقوب بص من هنا كده ده ممكن تشوف نهر الاردن كله من هنا
بطرس يوحنا بصوا بسرعة شايفين يسوع ايه إيه اللي بيحصل ده مش عارف أنا ما شفتش المنظر ده قبل كده ده وشه بيطلع نور غريب وكل شوية النور بيزيد إيه ده؟ ده النور جامد جدا أنا مش قادر أبص له ده وشه منور زي الشمس بص ده باين في حد معاه
أنا شايف اتنين واقفين معاه ده بيتكلم معاهم حد سامع حاجة هما بيقولوا ايه هم هما مين دول متهيألي ده موسى اللي على اليمين آه واللي هناك ده إيليا ده موسى بيقول له يا رب ايليا كان بيناديه بحمل الله ايه اللي بيحصل ده انا مش قادر اشوفهم منين جت السحابه دي هو ده ابني الحبيب الذي به سررت ليه اسمعوا
كان منظر يسوع وهو بيلمع زي الشمس مع الاتنين التانيين في منظر مهيب واقفين قدامنا على طول منظر مهيب وعظيم بدرجة كبيرة لكن لما سمعنا صوت الله بودننا رجلينا ما بقتش شايلانا لقيت نفسي أنا ويعقوب ويوحنا واقعين على وشوشنا في حضرة يسوع والنبيين العظمى اللي معاه
قوموا ما تخافوش يا رب يا إله أنا مش قادر أتحمل لكن أحسن حاجة إن إحنا هنا يا رب أنا من أول مرة شفتك أمنت إنك المسيح لكن لما شفتك وإنت في مجدك ما بقاش عندي أي شك إنك فعلا ابن الله أنا قصدت إن أنتوا تشوفوا ده علشان أقوي إيمانكم لكن ما تقولوش لحد على اللي شفتوه لحد ما أقوم من الأموات ممكن ساعتها تقولوا على اللي شفتوه لما يجي وقته أنت ليه دايما بتكلمنا عن الموت وإنك لازم تموت أنا مش قادر أفهم أنا بآمن إنك المسيح المنتظر المخلص اللي بتقول عنه الكتب المقدسة إنه ابن داوود وملك اليهود مفيش إنسان يقدر يعمل اللي أنت بتعمله إلا إذا كان فعلا جاي من عند الله لكن مش قادر أفهم كلامك عن الموت من فضلك قول لنا ليه حاسس إنك لازم تموت
تعالوا اقعدوا شوية وهحاول أفسر لكم أنا عارف إن كلامي ممكن يربككم وانتوا كمان محتارين من اللي شفتوه دلوقتي انتوا موصل لكم الناموس عن طريق موسى وجات لكم النبوات في الكتب المقدسة عن المسيح عن طريق إيليا وباقي الأنبياء
متهيألي أنا سمعت موسى وهو بيقول لك يا رب اللي سمعته صحيح موسى قال لي يا رب لأني أنا والآب واحد خلقنا العالم واديناه الناموس عن طريق موسى أنا ما جيتش علشان أهدم الناموس لكن عشان أكمله حبايبي الناموس بيعرفكم الخطية لكنه ما بيغفرهاش لكن ليه قال لك إيليا إنك حمل الله
أنا عارف إنك قريت ودرست الكتب المقدسة وعارف إنها بتقول إنه مفيش غفران من غير سفك دم أيوة أنا قريت الكلام ده يا إلهي عشان كده بتتكلم عن التعب والموت أنت جيت عشان تموت مش كده؟ عشان تكون حمل الله الكامل عن خطايانا عن خطيتي أيوة تمام يا صاحبي عنك وعن كل البشر إيليا والأنبياء القدام اتنبأوا عن مجيء المسيح وآلامه لكن الكهنة ومعلمو الناموس ضللوكم المسيح مش جاي عشان يكون ملك أرضي انتوا مش فاكرين كلام النبي إشعياء من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به
لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا
كلنا كغنم ضللنا م- ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه
قطع من أرض الأحياء وضرب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته على إنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش
أنا عارف إنه مش من السهل انكم تعرفوا كده ومش من السهل عليا كمان اني اتمم ده لان اشعياء بيقول اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن لكن اسمعوا الكلام ده برضو ويكون رجاء ليكم من جعل نفسه ذبيحه اثم يرى نسلا تطول ايامه من تعب نفسه يرى ويشبع من اجل انه سكب للموت نفسه واحصي مع اثمه وهو حمل خطيه كثيرين وشفع في المذنبين مادام هو ده اللي لازم يحصل انا هحاول اني ما اقفش ضده أشكرك يا بطرس أنا عارف إنه مش سهل أبدا إني أتمم الكلام ده لكن خليكوا فاكرين إن الموت مش هيقدر يأسرني لازم تفتكروا الكلام ده بالرغم من إنهم هيقتلوني لكن هقوم تاني بعد تلات أيام أنتوا مصدقين الكلام ده؟
مادام انت اللي قلت كده انا مصدق ومآمن بيه ايوه يا رب انا مصدق وأنا كمان مصدق
النهاردة وعلى الجبل ده شفتوا بعينيكم دليل الحياة الأبدية فيا وفي موسى وإيليا في حياة بعد الموت ودلوقتي لازم ننزل من على الجبل لسه في شغل كتير لازم أنزل عشان أكمل اللي أنا جاي علشانه
في يوم من الأيام ابتدينا نتكلم ونتناقش مع بعض كانوا بيتجادلوا عن مين فينا إحنا الاتناشر هيكون الأعظم في ملكوت السماوات
يا رب يا رب مش تيجي بقى وتحكم بينا
وإيه القضية اللي طالبين حكمي فيها يا يعقوب؟
يا رب توما ويهوذا كانوا بيتناقشوا يعني عن مين اللي هيكون الأعظم في ملكوتك
يعقوب أنت شايف العيال اللي بتلعب هناك دي؟
أيوه يا رب ناديهم لي لو سمحت وأنا هقعد هنا استناك يا ولد يا ولد أنت تعالى أيوه أنتوا كلكم تعالوا كده يسوع عاوزكم يسوع هو يسوع جه يسوع جه يسوع جه
إيه اللي أنت بتعمله ده يا يعقوب يلا يا ولاد ما تضايقوش يسوع لو سمحتوا يلا روحوا العبوا مطرح ما جيتوا
بطرس أنا اللي طلبت إنهم يجوا يلا يا ولاد تعالوا تعالوا تعال أنت اسمك إيه يا حبيبي؟
استفانوس انا اسمي استفانوس وأنت يا حلوة اسمك إيه؟
أنا اسمي مريم مريم أنا بحب الاسم ده قوي ده اسم أمي تحب ناخدهم بعيد يا رب لا يا بطرس أنا عاوزهم يفضلوا هنا معايا وعاوز كل الكبار اللي هنا يسمعوا الحقيقة المهمة دي لو ما رجعتوش وبقيتوا زي الأطفال دول مش هتقدروا تخشوا ملكوت السماوات وعشان أجاوبك على سؤالك يا يعقوب اللي بيتواضع زي الولد الصغير ده هو الأعظم في ملكوت السماوات واللي يقبل ولد واحد من دول باسمي يبقى قبلني واللي يبقى سبب إنه يعسر واحد من المؤمنين الصغيرين بيا فأحسن له يتربط في رقبته حجر الرحايا ويترمي في البحر
في لهفتي إني أخدم يسوع وأحميه كانت كتير ما بتفوتني حقيقة اللي هو عاوز يعلمه لنا كنت أتمنى إن كلامه مع الأطفال يكون آخر مرة مش قادر أفهم فيها كلامه لكن للأسف ما كانتش آخر مرة كان لحد آخر وقت ليه على الأرض كنت بتدخل عشان أساعد بدل ما أقعد أسمع وأفهم هو عاوز إيه وطول الوقت ده كان بيخدم المحتاجين ويحتملنا بصبر ومحبة وإحنا كنا دايما بنختبر صبره علينا مرت سنين وحصل كل اللي قال لنا يسوع عليه وبالرغم من اني شفته وهو بيعمل الاف المعجزات وشفت بعيني ازاي الريح وامواج البحر كانت بتطيعه وشفته وهو بيشبع الالاف من شويه اكل صغيرين مع عيل صغير لكن اكتر حاجه اكدت لي انه ابن الله هي سماحته ومحبته وغفرانه ونعمته وصبره معجزاته اللي تحدد كل قوانين الطبيعة لكن نعمته اتخطت كل أخلاق البشر وأخيرا راح يسوع لأورشليم عشان يموت وأخد كل ضعف وخطية كل شر حمل كل ده على كتفه على صليب الرومان عشان يخلص كل اللي يقبل عطيته بالغفران
انت هو المسيح ابن الله الحي انت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بي انت هو المسيح ابن الله الحي انت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بي هيدي هي الحقيقة والخطوة الجريئة هيدا هو الاعتراف اللي بطرس قاله ما خاف واعترافه صار الصخرة وأعلانه صار الأساس وعلى الصخرة كان الوعد الكنيسة رح تبنيها وبواب جهنم على الأرض مش رح تقدر تحميها على الصخرة كان الوعد الكنيسة رح تبنيها وبواب جهنم على الأرض مش رح تقدر تحميها انت هو حجر الأساس جسدك نحن وانت الراس نحن بهالعالم من دونك عطشان بصحراء بلا مي انت هو المسيح ابن الله الحي انت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بي انت هو المسيح ابن الله الحي انت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بي على بابي وقفت ودقيت تسألني إذا بسمح لك يا ما سمعت وما رديت ولا كان بدي افتح لك على بالي وقفت ودقيت تسألني إذا بسمح لك يا ما سمعت وما رديت ولا كان بدي افتح لو انك شحاد وناطر على بابي مكسور الخاطر لو إنك شحال وناطق على بالي مكسور الخاطر ما كنت بتنطرني سنين وانا مش راضي اسمع لك ما كنت بتنطرني سنين وانا مش راضي اسمع لك وانت هو المسيح ابن الله الحي انت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بيك انت هو المسيح ابن الله الحي انت اللي فيك قدرنا نقشع بالله بيك على ركبي ركعت وصليت اصرخ حتى تسامحني بلحظة كل ذنوب محيت ودغري رضيت تصالحني على ركبي ركعت وصليت أصرخ حتى تسامحني لحظة كل ذنوبي محيت ودغري رضيت تصالحني محيت الصك اللي كان علي هزمت الموت الساكن فيه بيت الصك اللي كان علي ذنب الموت
أعيش لك أيامي وفكر فيك وأخضع لك تستاهل أعيش لك أيامي وفكر فيك وأخضع لك أنت هو المسيح ابن الله الحي أنت اللي فيك قدرنا نقشع بالله يمكن تكون حسيت بنفس ارتباك وحيرة بطرس عن حقيقة كلمة الله واحتياجك للصبر عشان تفهمها يسوع بيصبر على كل واحد ابتدى يتعرف على نعمة الخلاص هو صبور على كل اللي يطلب منه إن يكون سيد ورب لحياته وصبور على كل محتاج لمعرفة أكتر علشان يكبر وينمو في الروح ويقرب منه أكتر هو بيحبك جدا وعاوز يدخل في علاقة شخصية معاك يكون فيها رفيقك ومعلمك وصديقك هو عايز يفتح عينك زي ما فتح عينين تلاميذه لكن قبل كل ده هو صبور على كل واحد بعيد عنه مستني هو بيقول أنا واقف على الباب وبخبط إن فتحت لي أدخل أعيش معاك هو واقف مستني على باب قلبك مستني إنك تفتح له علشان يدخل ويبقى صديقك ومخلصك وفاديك أشجعك إنك تفتح له باب قلبك النهاردة قول له اعترف له إنك خاطي واقبل حبه واقبل إنه بعت ابنه عشان يموت بسبب خطاياك ابعد عن كل خطية وكل حاجة بتفكرك بيها حط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الحلقة اللي جاية هنسمع شهادة شخص فهم يعني إيه يسوع هو الراعي الصالح انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيان